بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين الموضوع التاني اللي عاوز اكلمكم فيه ازاي الحب بيتولد في قلبنا احنا اكتر ما يميزنا كمسيحيين هي كلمة الحب واكتر حاجة هتوقفنا قدام ربنا في الاخر هي من وكم احببنا حبينا كل الناس ولا ناس وناس وحبيناهم ازاي وحبيناهم قد ايه اذا موضوع المحبة لازم كل شوية نروح ونيجي عليه لان هو ده حياتنا وفي ناس تحس ان الحب ده طب انا مش عارف احب فلان مش داخل قلبي مش داخل مزاجي مش طايقه طب اعمل ايه دلوقتي ما انا مش هعرف يعني لوحدي كده مش هعرف اغير موقفي فهنا الحب ممكن يبقى حاجة من بره مستوردة كده مش منك خالص تدخل تملى قلبك بمشاعر مش بتاعتك مش طبعك مش انت مش شخصيتك هو ده المقصود بالحب الإلهي أو الحب المسيحي الحب المسيحي مستورد بمعنى هو أساسا حب المسيح للناس من خلال قلبك هو نعمة قبل أي حاجة هي مش شطارة فيها مجهود صحيح فيها جهاد لكن هي قبل أي حاجة هي نعمة وده اللي هنشوفه وهنركز على كم نقطة مثلا في يوحنا الأولى وده أكتر رسالة بتركز على الحب يقول الله محب من يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه يعني كل ما كان حياتك كلها حب كل ما كنت ثابت في ربنا يعني عشان تقول انك متدين العلامة الاولى بتاعتك انك عبارة عن شوية حب كده بتحرك تحب كل الناس تحب من قلبك وتحب بمجهودك وتحب بنقاوة واي حاجة ضد الحب يبقى ايه بتقلل علاقتك بربنا بتشوه علاقتك بربنا بتبقى مش ثابت كفاية ملخلخ احنا ملخلخين بأمارة ان احنا مش بنحب الناس كفاية فاحنا مش ثابتين لو ثابتين قوي تلاقينا بنحب الناس كل الناس بحب حقيقي فعلا في الخدمة وفي العطاء وفي التسامح وفي البشاشة والوداعة والطيبة وكل حاجة مرتبطة بالحب بس احنا ملخلخين مش ثابتين آية تاني تقول إيه محبة الله انسكبت انسكبت يعني اتدلقت انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا يبقى حب ربنا ده بيدلق دلق يبقى أرجع تاني وأقول الغرض من حياتنا كلها إزاي أستقبل الروح القدس أو الحب اللي جاي من فوق ده يبقى أنا إيه بفتح إيديا كده استقبل كل يوم يدخل من إيديا على قلبي الحب يملأ قلبي يطلع على الناس بعد كده طب لو ما صليتش مفيش حب ما قريتش الانجيل مفيش حب ما تناولتش مفيش حب هيطلع منك ايه الحب البشري بقى الحب البشري ده ايه اللي يحبك تحبه وعلى قد ما يجاملك تجامله واللي يزعلك تزعل منه واللي يفرحك تفرح بيه لما دي خيبة دي مش ده اللي بيتكلم فيه ربنا خالص ده ده النوع البلدي مش المستورد المستورد ده بتاع ربنا مش كده خالص مفيش حاجة اسمها اللي يزعلك تزعل لا اللي يزعلك تحبه طب دي اجيبها ازاي ما هو مش بتاعتك ما هي مستوردة من ربنا قوة التأثير أو الكرازة على الناس في الحب مفيش حاجة تغير الناس قد الحب كقاعدة كده مفيش حاجة تغير في عيالك قد الحب الحقيقي مفيش حاجة تغير في الخدمة قد الحب مفيش حاجة تصطاد النفوس من البعيدة زي الحب سيبكم من المنطق والوعظ والكلام وحتى المعجزات مفيش حاجة تأثر قد الحب النقي فاحنا قضيتنا دلوقتي منين نجيبه طيب الحب ده الكبير ده اللي يغير الناس كلها ومن العذراء للوهلة الأولى اللي يشوفها يعني ما يقدرهاش ما بتتكلمش ست غلبانة ست قروية بسيطة ما بتقولش حاجة عادة ساكتة إنما العذرة دي كلها حب كلها حب حياتها كلها عبارة عن حب لربنا وللناس كل اللي يتعامل معاها يشعر إنها غنية جدا بالحب ولغاية النهاردة العذراء بتصلي للعالم كله حتى اللي ما يعرفوهاش وحتى اللي بيستهينوا بيها وحتى اللي بيتريقوا عليها بس هي كلها حب ليه؟ لأنها ممتلئة نعمة ممتلئة بالروح القدس فالامتلاء بالروح القدس يجعل الإنسان قناة حب يبقى غابي يعني يبقى بيدي حب إلهي للناس مش بيدي حب بشري تاني بقول في فرق بين الحب البشري المشروط المحدود وبين الحب الإلهي اللي مش مشروط ومش محدود هنتكلم عن ثلاث قنوات كيف يولد الحب عشان يتولد الحب أولا اشبع بحب ربنا وعشان يتولد فيك الحب أو يكبر خليك متواضع وثالثا النقاء يعني احنا قلنا الحب ده جاي من بره ما بيدخلش غير على في الحاجات دي يعني يدخل عن طريق انك شبعان بربنا قوي فتلاقي قلبك وسع قلبك حب الناس او انك متواضع قوي فزي الايه الوعاء بتاعك وسع قوي فبيستقبل اكتر من ربنا او ان القلب نقي والقلب النقي ما يعرفش غير يحب ما يعرفش يعمل حاجه تانية ما يعرفش يكره اول حاجه الشبع بمحبه الله القاعدة اللي حطها القديس يوحنا يقول في هذه هي المحبة لما نقول محبة ما نقصدش احنا نحب في هذه هي المحبة ليس أننا نحن أحببنا الله ده مش معناه ان احنا مش بنحب ربنا بس ما ما تتحطش في الاعتبار قد ايه قد محبة ربنا لنا بل أنه هو الذي أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايا عارفين مثلا ما يكون واحد جايب بيعمل مشروع مشارك بمليون جنيه وواحد جاي مشاركه بجنيه بالظبط كده مليون جنيه وواحد مشاركه بجنيه يقول لك انا شريك في المشروع ماشي انما هو الحقيقه المشروع بتاع مين بتاع المليون فلما تتكلم عن الحب ما ينفعش غير تقول ربنا بيحب الناس محب البشر ما ينفعش تقول الناس بتحب ربنا ده ولا حاجه جنب حب ربنا للناس هو ربنا سمح لنا نبادله الحب بس مهما حبينا ولا حاجة فالقديس يوحنا بالرغم انه في جيله اكتر واحد حب ربنا اكتر واحد كان بيحب ربنا حتى خد لقب الحبيب لكن هو بيقول على فكرة مفيش مجال للمقارنة هو اللي بيحبنا مش احنا اللي بنحب بأمارة أنه أرسل ابنه كفارة لخطايانا بتعبير تاني أيها الأحباء إن كان الله قد أحبنا هكذا ينبغي لنا نحن أيضا أن يحب بعضنا بعضا يعني إن كان ربنا بيحبنا يبقى أقل ما فيها نحب بعض وخلي بالكم من تعبير أحبنا هكذا هكذا أغلب الآباء بيفهموها كده كده يعني إيه بدون سبب لأن الإجابة سؤال هو ربنا بيحبنا ليه الحقيقة مفيش إجابة على ايه يعني كويسين مش كويسين شبهه قوي بوظنا الشكل خالص بنصلي على طول ما بنصليش بنسمع كلامه ابدا طب يحبنا على ايه هكذا هو كده هو عشان محب او هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد هكذا يعني هي كده لكن ملهاش شرط ملهاش مع سبب فبيقول إن كان ربنا حبنا هكذا ينفع تحب الناس هكذا هكذا يعني إيه بحبك وخلاص ليه ما اعرفش اكبرني بحب ربنا بحبك زي ما تطلع أنا ونصيبي لكن هكذا تبقى هي دي مبدأ الحب الإلهي لأن الحب البشري ما فيهوش هكذا في بحبك طول ما أنت بتسمع كلامي بحبك طول ما أنت بتنفعني بحبك طول ما انت بتحترمني دايما فيها شرط السبع بمحبة الله ما ينفعش يبقى بشكل نظري شكل نظري يعني ايه ما احنا عندنا معلومات مش معلومات عقيدة يعني ربنا خلقنا يستاهل الحب ربنا بيدينا خير يستاهل الحب ربنا جه الدنيا عشان يستاهل الحب ربنا مات عشان يستاهل الحب ايوه بس ده كلام نظري لغايه ما يوصل لتعبير القديس بولس ابن الله الذي احبني وسلم نفسه لاجلي لما تشعر ان اللي اتعمل ده كله عشانك انت شخصيا تبتدي بقى ايه الموضوع يختلف الموضوع دي مش الحكاية بتاعت ربنا دي مش مجرد حكاية نحكيها لبعض ده ده موضوعك انت دي حكايتك دي حقيقة حياتك ده هو سر وجودك وسر أبديتك الموضوع هنا يختلف بقى يقلب من نظري إلى شخصي ربنا بيحبني أنا أيوة مات عشاني أنا أيوة بالاسم بالاسم وهو عارف كل اللي أنا بعمله مية في المية يبقى لو الواحد شبع بأن ربنا بيحبه في ذاته منفصلا عن كل الدنيا ملهاش علاقة بأهلك ولا بناسك ولا بإنجازات اللي قبلك ولا اللي بعدك ولا حتى بخطاياك هو الحب بتاعه من النوع ده من النوع اللي دعوتك باسمك أنت ليه باسمك ففيها خصوصية جدا بقول ليه الكلام ده أنا مش غرضي أتأمل بس في أن ربنا بيحبنا بقول هو ده اللي يخلي الواحد يحب الناس هو ده اللي يولد الحب للناس هو ده اللي يوسع القلب انك تستوعب الحتة دي تتغذى عليها تشبع ما هو في واحد شبعان وفي واحد مش شبعان في واحد حاسس ربنا شايله من على الارض شيل طول الوقت فمستعد يشيل الناس كلها وفي واحد حاسس ربنا همله طب احساس مزيف غلط لانه مش شبعان لكن لو الواحد شبعان ان ربنا بيحبه جدا هيبقى قلبه اتفتح على الناس كلها وبيحب الناس كلها مهما كانت يبقى هنا الواحد يختبر او يختار التركيز على حب ربنا حاول تتلمس حب ربنا يعني ايه ربنا بيتعامل معانا يوميا ولحظيا بس احنا في حاجات كتيرة قوي ما بنقدرهاش ما بناخدش بالنا منها ما بنركزش فيها في تاتشز كده لذيذة من ربنا يوميا بس احنا زي اللي اتعودنا فلأننا اتعودنا مش مقدرين اللي بيحصل تصور مثلا انت والدتك تكون كل يوم بتحط لك الاكل او مراتك او بنتك ايا كان بقى بس انت اتعودت فعمرك ما اعتبرت انه عشان تجهز الاكل وتحطه لك ما هو ده حب ما هو ده تعب ففين لما اكتشفت مرة بعد سنين ايه ده كل ده بيتعمل كل المجهود ده هي مش مطالبة بيه هي مش ملزمة بيه مش مجبورة عليه هي طالعة منه ربنا بيعمل بقى بالطريقة دي يوميا بيدي وبيدي بسخاء بس احنا مش مركزين زي اللي بياكل وخلاص لانه وراه وراه وراه طب ما خدتش بالك مين اللي عمل لك الاكل مين اللي حطه لك مش مقدر تقدير حب الله يخلي الواحد يحب الناس كل مرة تصلي وتتعزى او تفرح او تهدى او ترتاح هو ده مش تعامل من ربنا ما هو ده حب طب انت ليه ما استلمتوش ما قدرتوش ليه ده انت ممكن في ناس تفرح بنفسها انها ايه اتعزت في الصلاة فرح بنفسك ده هو اللي جاب لك هدية النهاردة خلاك تحس بالصلاة مش دي هدية ده منه هو ده هو اللي يستاهل الشكر كل مرة تاخد الغفران في واحد بسيط ممكن وهو بيعترف يطلع الفرحة مش سيعاه انه فعلا خد مغفورة لك خطاياك انه اللي اتعمل ده كله اتشال وكأنه ما كانش طب ده شعور جميل جدا انما تلاقي واحد مش واخد باله برضه من الحب اللي ورا النعمة دي ياما صلينا وربنا استجاب هل الواحد حس مع كل استجابة قد كده ربنا طيب وحنين وبيحبنا محدش فينا يستاهل خلينا واضحين الاستجابة مش كده لا محدش فينا يستاهل لكن هو ما بيتعملش كده هو بيستجيب إذا كان الطلب مفيد ليك ما يستجبش بس لو كان يضرك هل بتحس ان في مواقف بتحصل في حياتك في لمسات واضحة ان ربنا بيقول لك انا جنبك انا معاك انا بحبك انا واخد بالي ما تعولش الهم بيحصل كل يوم بس ساعات الواحد ما بيركز انا بقول كده ليه لاني لما ما بركزش وما بشبعش ما بطلعش ففي الاخر احنا عصبيين بندين الناس متذمرين مش عاجبنا حالنا بيعجبنا ناس وما بيعجبناش ناس ولو الناس اللي عاجبنا غيروا موقفهم ما بيعجبوناش برضو طب وبعدين ما كل ده حالة من الجوع مش شبعانين آه سيدنا أنبا تودروس ربنا يخليه لنا قال تأمل جميل في, في السبع كلمات اللي بنقولهم في صلاة الشكر قال احنا كل يوم في صلاة الشكر بنقول سبع كلمات ما نقدرش نعيش من غيرهم سترتنا أعنتنا حفظتنا قبلتنا أشفقت علينا عضدتنا وأتيت بنا هل في كل واحد فينا مقدر ان دول ثوابت وكلها من حبه فيش حد فينا دفع ثمن الكلام ده ولا يستاهله انما دي ثوابت يعني كلنا مستورين وربنا بيعنا وبيحفظنا وبيقبلنا ودينا جايين لغاية اللحظة دي كل ده من حبه فينا لما الواحد يشبع يتأمل يفكر يهضم الكلام ده يستوعبه كويس تلقائيا من غير ما يفكر إلى قلبه اتفتح على الناس لما الناس يغلسوا يستحملوا ولما الناس ما يحبوناش نعرف نحبهم امتى لما بتكون شبعان كمان التأمل في التجسد والصليب بالذات التأمل في التجسد المشوار اللي عمله المسيح عشان يجي الدنيا ده مشوار ضخم جدا دي مش سفرية دي مش سفرية كام ساعة في القطر ولا الأتوبيس ولا بالطيارة ده جاي من السماء للأرض من المجد للهوان من كل العظمة بتاعته للذل بتاعنا من كل الكرامة لكل الغلب مشوار ضخم جدا تصور انت واحد مثلا جالك دور لقيت واحد قريبك جاي لك من استراليا يزورك في مرضك هتقول دي اهم زيارة جات لي وانا أنا تعبان طبعا كل اللي حواليا يعني يا تليفون يا كلفتهم ساعة انما التاني مدافع دولارات قد كده ولغى وقته ده لو جالك من استراليا ظهر أما لو جالك من السماء وبعدين قيمة العمل في قيمة الشخص لو اللي جالك ده قريبك ماشي لكن لو اللي جالك ده يعني ملك ولا رئيس وزراء ولا طب بالك ربنا نفسه التأمل في فكرة ان ربنا يجي عشاني دي حاجة كبيرة جدا دي, دي ملهاش معنى غير انه بيحب قوي طب ما انت لما تأكد انه بيحبك قوي لدرجة جه الدنيا زارنا مش زارنا زارنا وقعد وكمل الشغل كله ده يخليك قادر تحب الناس وتزور الناس وتتعب للناس وتستحمل الناس ويعملوا الناس زي ما يعملوا وهفضل احبهم برضه ليه اصلي محبوب اصلي شبعان اصل اللي اتعمل معايا ما اتعملش مع حد اتعمل معايا كتير قوي التأمل في الصليب بنفس المعنى بقى ربنا له المجد يتذل الذل ده كله يتعذب يتوجع وأي وجع ده وجع صعب قوي طب ما كل ده كان ممكن ما يعملوش بس كل ده عبارة عن تعبيرات حب تاني بقول التأمل أو الشبع بكل ده ينتج عنه تلقائيا حب طالع للناس يبقى أكيد بدل مش عارفين نحب الناس كفاية يبقى الحكاية ايه مش شبعانين بربنا كفاية مش حاسين انه بيحبنا كفاية مش مطمنين للموضوع ده كفاية مش متأكدين قوي انه مشغول علينا زيادة وانه مسنودين عليه ساعتها بقى ربنا يقول تركت محبتك الأولى تذكرت أيام القدم فين لما كنت زمان تقعد معايا وتشبع بيا وتحس بيا تذكرت لك غيرة صباك ذهاب قرائي في البرية بيكلم شعب إسرائيل كأنه أنثى يعني كأنه مخطوبة محبة خطبتك انتوا عارفين الحب في الخطوبة بيبقى سخن شوية فربنا بيتحسر بيقول فين الكلام ده وعادة هو نادرا ما بيحصل في العلاقات الزوجية غالبا الزوجة اللي بتتحسر بتقول فين لما كان يقول لي كلام حلو في الخطوبة بطل يقول حاجة هو ربنا هنا اللي بتحسر بيقول فين كلامك الحلو انت كنت كنا لسه بنتعرف تاني حاجة تخلي الواحد يطلع حب للناس انه يبقى متواضع اكتر حاجة تبطر الحب بتر تقفل عليه الكبرياء الكبرياء بيقفل القلب قفل ما يعرفش المتكبر يحب حد ما بيعرفش لأنه هو غرقان في نفسه محبوس جوه نفسه إنما المتواضع ده ناسي نفسه خالص فده تلاقوه بيحب بسهولة وده أكتر واحد يستقبل من ربنا انسكبت في قلوبنا يبقى الحب لما يلاقي قلبه متواضع يدلق يدلق يدلق يعني قلب العذراء ده تشيل من ربنا ما على طول ما بتشبعش من كتر ما هي متواضعة غويطة جدا فتقدر تشيل العالم كله في قلبها من كتر ما هي متواضعة احنا ينقصنا تواضع كرامتنا بتتعبنا بسرعة كبريائنا زواتنا رأينا أنا أناتنا أنانيتنا كل ده شغلنا زيادة فعشان كده مش عارفين نحب الناس وطبعا ده مرتبط بالحتة اللي فاتت مش قادرين نحس أو نستقبل حب ربنا قيل عن العذراء نظر إلى اتضاع أمته وقيل عن يوحنا المعمدان ينبغي أن ذاك يزيد وأني أنا أنقص دول اللي بيحبوا الناس فعلا دول القديسين اللي قلبهم عمران كانوا متواضعين جدا اتضع لكي تحب خلي المبدأ ده قدامك اتضع لكي تحب مش عارف تحب فلان قول على طول نقص اتضاع انا مش عارف احبه اصلي مش متواضع لو انا متواضع كنت حبيته اكتر من كده كنت فوت كنت بلعت كانت هانت كانت ما كانتش تعبتني كنت استحملته بسهولة لو انا متواضع كنت قدرت هتلاقي انك انت في حاجات كتيرة مش عارف تعملها هي ببساطة لانك مش متواضع كفاية كلنا عارفين سكة التواضع قعدت احفظها لكم كذا سنة أربع كلمات قول حاضر عشان تتضع اتعلم تخضع تعلم توطي راسك تعلم تستقبل النقد تستقبل التوجيه تستقبل اللوم انت محتاج ده علاج عشان تتضع اتعلم تشكر اشكر كتير تحس ان ربنا كبير ومغرقك ساعتها تتضع وتحب الناس تلاقي ان الناس مهما عملت معلش غصب عنهم ما دقوش اللي احنا دقناه اتضع بالتلمذة اتعلم ما تقفش في التعليم افضل عاوز تعرف عاوز تتعلم عاوز تتغير اتضع بالتوبة كل ما تتوب عن كل خطية وتصلح في نفسك كل ما يتكسر كبريائك وكل ما تبقى قادر على الحب أكتر ثالث نقطة وآخر نقطة إزاي الواحد يحب الناس أكتر النقاوة زي ما الشبع بربنا يخليك تحب الناس وزي ما التواضع يخليك تحب الناس النقاوة تخليك تحب الناس نقاوة مجال لولادة الحب الحب بيتولد في المزود الايه النظيف حتى لو كان ايه بتاع بهايم بس هو يحب النظافة شوفوا شخصيات الميلاد مثلا تلاحظوا ان كلها ناس بسطة جدا بس قلبهم نظيف يوسف النجار تحسه شخص قلبه نظيف راجل عجوز عذر العذراء وغمض عينه مع انها خطية واضحة تصور كده يعني ما حصلتش قبل كده في التاريخ انما من نقاوة قلبه كان اراد ان يخليها سرا الرعاة البسطة فرحانين زي العيال مصدقين المجوس جايين من آخر الدنيا لا بيقولوا أنا مستغرب من النجوس دول ليه تصوروا ملك رايح يزور ملك أعظم منه راح القصر قالوا له لا مش هنا ولقى النجم واخده أنا تهالي كان لازم يقول النمرة غلط ده كل شوية النجم واخده في حتة أفقر يعني لما ينزل من أورشليم على بيت لحم على القرية على الرعاة على المزود ما ينفعش ده أنا رايح لملك أعظم مني ده أنا هقدم له ذهب الذهب ده يشتري القرية دي كلها أساس فهو لو فكر بعقله أكيد في حاجة غلط في لغة الملوك المجوس ملوك من بلادهم فإنما هم من نقاوة قلبهم ما بيتسألوش خلاص النجم بيقول ودخلوا في الآخر عشة فيها ست غلبانة شايلة طفل ناس قرويين بسطة جدا المنظر لا في نور لا ولا في ملايكة ولا ولا حاجة ده حواليهم الحمير والخرفان وبتاع إنما هم من نقاوة قلبهم سجدوا في العش سجدوا على في الزريبة أو في التراب اللي هم على الأرض ما عندهمش مشكلة لأن قلب نقي طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله على قد ما الواحد قلبه ينضف على قد ما يشوف ربنا واللي يشوف ربنا يحب الناس كلها ما يعرفش يشيل من حد ولا يزعل ولا يتضايق إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد لن تدخلوا ملكوت السماوات إذا نقي قلبك كي تحب لما تلاقي نفسك مش عارف تحب شخص اوعى تقول أصله لما تلاقي نفسك مش عارف تحب شخص قول أصلي السبب يعني أنا مش شبعان بربنا أنا مش متواضع أنا قلبي مش نظيف العيب مش فيه حتى لو بيستمك طول الوقت لا لا الحب الإلهي يتخطى ده كله بس أنت مش بتستقبل مش بتستقبل ليه الحب بتاع ربنا أصلك مش متواضع مش نقي مش شبعان نقي قلبك بفحص نفسك ما هو اللي بينقي حاجة بيقعد يبص فيها كده يشوف ايه الغلط اللي فيها فافحص نفسك ليه انت مش نقي فلوس شغلاك زيادة شهوات زيادة كبرياء زيادة الحواس مفوتة الأفكار مفوتة ما عاوزة ظبط بقى جاهد مع حواسك مع أفكارك مع مشاعرك تتنقى لأنه في عموس أربعة يقول إلى متى لا, تص... لا يستطيعون النقاوة كأن ربنا بيقول حيرتوني أنا مش عارف ليه النظافة غريبة عليكم أو النظافة صعبة ليه مش قادرين طب ده أنا بحط روحي فيكم ما أنا مديكم كل التسهيلات عشان تنقي قلبك صلي صلي صلي هنفضل نقولها من هنا المليون سنة كل مرة تقف تصلي في غسيل بيحصل جوه في دور نظافة طب خلي خد وقتك شوية بلاش كروتة حتى يعني الريحة ما تطلعش فيعني ركز شوية ادي كمان ليه في انجيل لوقا المسيح له المجد قال انتم اعطوا ما عندكم صدقة هو ذا كل شيء يكون نقيا لكم ادي اللي عندك هتلاقي كل حاجة تنقت كل حاجة مش محتاجها على الأقل طلعها وبعد شوية طلع من اللي انت محتاجه ده احنا لغاية دلوقتي ما ابتديناش بالخطوة الأولى انك تدي اللي انت مش محتاجه وده تدريب السنة لو تفتكروا احنا قلنا عاوزين ما نخليش في بيوتنا حاجة مش محتاجينها لحسن تشهد علينا هتأذينا الحاجات دي ياما حاجات مركونة ملهاش لازمة بس غيرنا محتاجها طب مش بالأولى نوزعها هنوصل امتى لان احنا ندي اللي احنا محتاجينه ده كمان مطلوب فادي كتير كل ما تدي كل ما تتنقى اقرا لانه برضو زي ما قال الصلاة تنقي والعطاء ينقي قال انتم انقياء بسبب الكلام يبقى تسمع وعظ تيجي كنيسة تقرا الانجيل تعمل واجب في درس الكتاب كل ده بيزود النقاوه والنقاوة هتخليك قادر انك تحب الناس ألخص وأقول إيه إحنا ناقصنا حب لأن ناقصنا ثلاث حاجات على الأقل أولا مش شبعانين كفاية بربنا مش حاسين إنه بيحبنا كفاية مش مطمنين له مش مستأمنينه على نفسنا اتنين محناش متواضعين كفاية فمش عارفين نحب اللي حوالينا تلاتة قلبنا مش نظيف مشغول بكلام كتير فاضي مش مخلينا نحب لإلهنا كل مجد وكرامة